أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا اهلا وسهلا شرفنا.
اهلا وسهلا
كما تعودنا برنامج في الصميم يقدم الدلائل والبراهين التي لا ينكرها عقل المواضيع اللي جاية في الحلقات بتاعتنا مواضيع حساسة جدا وشيقة جدا يا ريت تاخدوا بالكم وتكتبوا المو- البيانات والشواهد عشان تتابعوا معانا المواضيع دي آه، قدس ابونا بنبتدي الحلقة النهاردة وفي أول سؤال الجرايد والمجلات والفضائيات كلها بتهاجمك على اللي انت بتقدمه في قناه الحياه دي اول حاجه باعتبارك انك اولا بتهين الاسلام ثانيا بتثير الفتنه الطائفيه والجزء الثاني بيقولوا ان احداث الشغب واحداث الفتنه في الاسكندريه بالرغم ان ظاهرها كان مسرحيه لكن اصلها هو الاعمال الاجراميه اللي بتقوم بيها قدسك فرد قدسك على الكلام ده ايه؟
يشكروا آه، الحقيقه الكلام ده مشاع كتير وفي الجرايد كتير قوي خصوصا الايام ديت بعد شهر رمضان بعد البرامج اللي نزلناها يوميا آه، كترت قوي قوي قوي في الجرايد لدرجه ان جريده من الجرايد بتقول ان انا باخد على كل حلقه من الحلقات ديت 20 ألف دولار في الحلقه الواحده اه فطبعا محدش بيدفع حاجه فالهجوم كتير اولا من ناحيه آه، مسرحيه الاسكندريه آه، زي ما حصل في جريده الاهرام يوم الجمعه 4 نوفمبر سنه 2005 عنوان كبير قوي كده مفاجاه يعلنها النائب العام للاهرام لم تعرض في كنيسه بالاسكندريه مسرحيه تسيء الى الاسلام أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في تصريحات خاصة لمحمد زايد مستشار رئيس التحرير الأهرام نعم.
أن التحقيقات في أحداث الإسكندرية الأخيرة كشفت عن مفاجأة هامة هي فقد تأكد أن المسرحية التي قيل أنها عرضت داخل كنيسة ماري جرجس في منطقة محرم بيه وتضمنت إساءة الإسلام لم يحدث أن عرضت أصلاً فهذه الضجة الكبرى علامة ويتجمع آلاف من في شغل بيشتغل جوه سياسي كده بس بيلبسوه الثياب الدينية مم.
من الإخوان المسلمين بالتأكيد وفي المنطقة كان فيه حد مترشح مسيحي فحبوا يزحوه إلى آخره يعني من اللعبكة السياسية اللي موجودة الداخلية وبيلبسوها دايما توب آه، الدين والفتنة الطائفية اما من جهه آه، ضعفي في الحاجات ديت الحقيقه انا اتكلمت آه، برد طويل قوي في برنامج آه، اسئله عن الايمان وانا مش عايز اكرر الكلام لكن دعهم يقولون ما يشاءون م.
انا مجرد ما انا بتساءل لا اكثر ولا اقل وهل التساؤل ده عباره عن تهجم واثاره فتنه طائفيه هل انا ماسك سلاح هل انا جامع ناس علشان خاطر اهاجم على مساجد انا بتكلم كلمه على الهواء يبقى الرد بتاعها عين بعين وسن بسن وكلمه بكلمه مهم.
لكن ما فيش بقى كلمه يقابلوها بالسيف مهم.
وبعدين اللي انا عايز اقوله بالنسبه لاخواننا المسلمين بصراحه آه، يعني انا مشفق عليهم لسبب لما يواجهوا الكلام المنطقي والمؤيد بالبراهين والادله زي انت ما بتقول ويواجهوها بالغوغاء والهمجيه وشغل التتار ده بيثبت حاجه خطيره جدا هم مش واخدين بالهم منها بيثبت ان هم ضعفاء ما عندهمش ردود فكل اللي هم عايزين يعملوه يقطعوا الالسنه ويقطعوا الرقاب وخلاص سيبونا لكن لو كان عندهم رد فليتفضلوا اهلا وسهلا نتناقش طب هم لما بيقولوا لنا ده المسيح مش ابن الله والكتاب المقدس بتاعكم محرف بنروح نهجم على الجوامع احنا بنقول لا يا جماعه ده ابن الله بدليل كذا وانتوا فاهميننا مش صح و... و... وكلام منطق بمنطق وكلمه بكلمه و... وحوار نعم.
حوار فده اللي انا يعني بشوفه في الضجه الكبرى اللي حصلت على ما فيش واحبائي المسلمين ارجوكم يا رجال الازهر الشريف ارجوكم وفروا العمليه واختزلوها بان حد يجي لنا في الاستوديو هنا يشرفنا اهلا وسهلا او يخاطبنا بالتليفون ويناقش ويانا المواضيع ديت ويجيب لنا الادله والبراهين والاثباتات الاثباتات قام الناس الشعبيين ما يقوموش باي ثورات ويفهموا الواقع ايه والحق ايه فان كان هناك حق فلتظهروه ومرحب بكم امين شكرا يا استاذ بونا سمعتم النداء آه، الناس اللي مسؤوله عن الامر يا ريت يتفضلوا ويردوا على الاسئله ويجاوبونا ويحاورونا طب دلوقتي يا استاذ بونا انت جايب لنا ايه تحطه على الطرح النهارده وايه هيتحط على بساط الحوار المره دي
الحقيقه انا عندي موضوع آه، حساس قوي واتمنى ان هو آه، لا يقبل بحساسيه لان كل شيء كتب تاريخ نعم.
وكتب شرع وايات قرانيه وبنحطها كلها على بساط الفهم عايزين نفهم الحاجات دي فهي قضيه حساسه بصريح العباره عشان خاطر الكشف عن حقيقه الامور آه، المسكوت عنها آه، لمده 15 قرن وخصوصا ان احنا عايزين نعرف حقيقه آه، محمد الحقيقه اللي ما زعلش فيا ريت يعرفوها لنا احنا بنقرا في الكتب وبنقول احنا قرينا كده كده كده بتقول لنا دي الحقيقه بتاعت محمد هم عندهم ادله او براهين ويقولوا لا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش سليم والصح بتاعه كده اهلا ومرحبا آه، ي- يتكشف لنا الامر آه، لان لا اكثر ولا اقل ان انا بعمل دراسات وبقدمها وبتمنى ان حد يرد عليها كل سنه
عظيم طب آه، ايه بقى الحقائق اللي انت توصلت ليها ديت ومنين ومصادرك ايه؟
شوف اقول لحضرتك مما لا شك فيه ان محمد كان ظاهره في التاريخ نعم.
عمل عمل اكيد باي اسلوب باي شكل باي هدف باي دافع مش قضيه البحث او الدراسه لكن ظاهره تاريخيه مما لا شك فيه صح.
والظاهره التاريخيه تحتاج الى دراسه طبعا
هل الامور هكذا وليه وعشان ايه والدوافع ايه والاهداف ايه ومن هذا الباب نحن آه، ندرس هذه ال- آه، الشخصيه اللي ليها ظا- اللي كانت لها ظاهره تاريخيه فعلا فبندرسها من اربع جوانب كشف الظروف المؤثره على حياته اثنين كشف الشخصيات المشكله لتوجهاته ثلاثه كشف نوايا تطلعاته اربعه كشف تدبيرات مخططاته فمن الاربع زوايا ديت انا ابتديت ادرس وخرجت بنتائج وارجو ان احبائنا يشاركونا في المواضيع طيب احنا هنمشي معاك في الموضوع ده وتسابونا ونبتدي ايه بقى وايه اللي تقصده بالظروف المؤثره على حياته؟
الظروف المؤثره على حياته منها الظروف الشخصيه بتاعته الظروف العائليه او القبليه القبيله اللي عاش فيها مهم.
وبعدين الظروف السياسية اللي كانت موجودة في ذاك الحين ثم الظروف الاقتصادية اللي كانت في البلد في تلك الآونة ثم الظروف الدينية اللي عاش فيها وإيه الأوضاع الدينية دي من آه.
النواحي عظيم يبقى ناخدهم بالترتيب كلمنا عن الظروف الشخصيه
الحقيقة الظروف الشخصية احنا كلنا عارفينها وكل المشاهدين عارفينها من كتب ال- الدراسة اللي درسناها في ال- في المدارس ومن الوسائل الإعلام المختلفة مم.
آه، كلنا عارفين آه، وكلها بتتركز على الآية المذكورة في سورة الضحى آه، آية 6 إلى 8 هم حوالي ثلاث آيات ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى دي اللي هي بتتكون حواليها الأمور الح- الظروف الشخصية بتاعته وبتقول التفاسير وخصوصا تفسير ابن كثير بيقول بيفسر ألم يجدك يتيما فآوى بأن والده توفى وهو في بطن أمه وأمه توفت وهو عنده ست سنين وجده عبد المطلب توفى وهو عنده ثمان سنين وقام أبو طالب عمه بدعمه والتشدد ديه آه، لنصرته رغم يلاحظ أن عمه أبو طالب لم يعتنق الإسلام وهو يدافع عن محمد ضد قريش والوثنيين لحظه واحده يعني ايه بقى ان عمه ابو طالب اللي كان بيعضده ظل على دين قومه من عباده الاوثان ما يعني ما مش راكبه مش راكبه لكن التاريخ مركبها وذاكرها كده آه.
وانا مش عايز اقعد افسر فيها واتكلم عنها علشان خاطر ما ابقاش بمط واقفز م.
الى النتائج لكن انا بحطها تساؤل دلوقتي والبحث نفسه هيوضح لنا الابعاد فانا مش عايز اجاوب عليها دلوقتي والا يبقى انا بشغل المشاهد بالريموت كنترول وما اختلفتش عن السلفيين اعملوا كده وخلوا كده واحنا شايفين كده وتبقى دي الرؤيه لكن انا بحب الانسان يفكر ربنا مدي الانسان عقل يفكر فيه ياخد كل المعطيات دي ويفكر فيها ويركبها ويطلع بنتيجه من نفسه
عظيم نرجع بقى للآية القرآنية أيوة.
وضح لنا ما قال المفسرون وخصوصا في القول في العبارة عائلا فأغنى آه، عائلا بيفسرها القرطبي وانت عارف ان احنا ما بنفسرش قرطبي بيفسر ويقول عائلا يعني فقيرا مهم.
فاغنى اغناه بخديجه وخديجه كانت امراه صاحبه اموال كثيره لكن المشكله اللي بتلفت نظري ازاي ان محمد في ظروفه الشخصيه عاش فقير ومعوز ومحتاج رغم انه من سلاله اسياد قريش اسياد قريش فازاي هو يطلع فقير ده تساؤل يعني عندي لا وال- ال- والتساؤل ده أنا هردده لك تاني وهرجعه لك تاني لأن ده كلام غريب اللي احنا نعرفه إن محمد كان يتيم منين بقى جت ديت إن هو من نسل سادة مكة دي؟
آه شوف اقول لحضرتك حاجه يعني ده يخلينا نبتدي الحكايه من البدايه ونرجع الى جده الخامس قصي آه الحقيقه قصي زي ما بتقول لنا آه دوائر المعارف ان محمد بيبقى اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ده التسلسل الت- التناسل بتاع نسل محمد
م.
ف
طيب.
القصه من, القصة الإز- من الاساس يعني ما بالظبط كده بس ده يعني زي ما يكون حصه تاريخ فيا ريت ال- ال- ال- ال- عايز توصل لايه من دوت شوف أنا اقول لحضرتك حاجه آه.
التاريخ انا بحبه لان ده تخصصي واخد بال حضرتك طب انا ما كنتش اعرف لا ما تخصصي آه.
فانا بحبه بس انا ما بحكيش تاريخ علم التاريخ م.
والعلم هو تفسير الكو- الامور المعروفه بكلام غير معروف انا عشان يبقى علم فانا ما بحبش الحكايه دي لكن انا باخد التاريخ حكايات حكايه كذا وقصه فلان وقصه علان فما هوش بالظبط آه، تاريخ بالمعنى الاولوجي العلم لكن شوف يا عزيزي ان يقولوا كده ان في التاريخ لعبرا فاحنا بناخد عبر الحاجه الثانيه ان الاحداث التاريخيه الحاضره هي بذار لثمار تجنى في المستقبل فاذا كنا عايزين نعرف حقيقه ثمار لازم نشوف الايه البذار التي زرعت طيب عظيم آه، يبقى كده نرجع لتاريخنا من اوله وهنبتدي بقى نقول ايه ناخده من عند قصي قصي اولا مين هو قصي وما معنى اسم قصي
آه، قصي ده الجد الخامس لمحمد مم.
وقصي آه، سمي قصيا مش ده الاسم اللي اتسمى عليه هو كان اسمه زيد زيدا مم.
ف اللي حصل ان ابوه لما مات امه اتجوزها واحد تاني م.
هذا الرجل ما كانش عايش مقيم في مكة لكن رجع إلى بلاده في الشام آه، وكبر الولد هناك مع راح مع أمه وأبوه آه، مش بأبوه جوز أمه يعني وكبر هناك لحد ما العيال ابتدوا من إن هم يعيروه يقولوا له أنت ابن مين وجاي منين وبتاع فسأل أمه فقالت له فبعد ما كبر رجع فسمي قصي لأنه قصية كان بعيدا من أقصاء الأرض فسمي قصي قصيا لأجل- لكن لما رجع بقى كان آه، يعني الحقيقة عمل أعمال آه، مجيدة في في في مكة يعني طيب آه، خلينا من اعماله دلوقتي الاول في سؤال ملحق إذا كان قصي دوت اللي بيعتبر سيد مكة حسب قولك ما كانش سيد مكة فمين كان سيدها في الأول وإزاي وصل قصي إنه ياخد سيادة مكة شوف هو طبعا التاريخ هنا معقد وانا مش عايز ادخل المشاهد في العكه بتاعت التاريخ لكن باختصار كده آه، ال- السادة بتوع مكة كانوا من قبيلة خزاعة وحليل الخزاعي كان هو سيد مكة في ذاك الحين قصي استنارت ذه- ذهن عقليته بوجوده في الشام طبعا.
فلما رجع كان بيفكر فمش عايز ما يقدرش يعمل حرب مع آه، قبيلة خزاعة ففكر في فكرة لطيفة قوي وهو انه آه، ياخد الملك ده او السيادة دي عن طريق النسب فاتجوز بنت خزاعة حليل الخزاعي ومات حليل فآل إليه الملك بتاع آه، مكة سيادة مم.
فورث هذا السيادة ورث هذا الملك وتحكي آه، بتاعت آه، السيرة النبوية بتاعت ابن هشام في صفحة 132 آه، يقول كده ان آه، آه، الملك قال ل- والسيادة فكان قصي أول من أصاب ملكا أطاع له به قومه فحاز شرف مكة كلها في صفحة 109 من الجزء الأول من آه، بتاعت ابن هشام ملكا ملكا أو سيادة يعني أنت عايز تقول لي يا أستاذ بونا إن الجد الخامس لمحمد كان ملك مكة كان ملك مكة أو سيد مكة مم.
يمكن ملك بتعتبرها صعبة شوية لكنه كان سيد مكة وبشهادة السيرة الحلبية آه، أنه آه، آه، سيرة ابن هشام أنه كان ملكا أول من أصاب ملكا
طيب آه، الموضوع ده بدأ يكبر شوية آه، طيب ترى أنت ناوي تودينا على فين بيه؟
هو أنا ما بوديش ولا بجيب صدقني لكن أنا بقرأ التاريخ والكتب التراثية ومن منظور واقعي آه، مش زي ما بيدرسوه لنا وبيقولوه لنا السلفيين الأوائل مم.
ف يعني أنا بحب إن احنا نخش على أعمال قصي لو ما كانش عندك مانع في هذا الموضوع أرجوك كمل لنا أعمال قصي قصي أول حاجة عملها ب- ب- ب- بذكائه وحد العشائر اتفضل
بتاعت آه، قريش ويمكن كلمة قريش جاية من توحيد مم.
العشائر أو من سمك القرش اللي بياكل اللي قدامه واللي وراه واشترى بحكمة فائقة وبدهاء مفاتيح آه، الكعبة مم.
من غبشان الخزاعي برضه واشتراها بزق خمر وقعود بعير الكلام ده مذكور في البداية والنهاية صفحة الجزء الثاني صفحة 586 آه وأعاد بناء الكعبة ونظم العبادة فيها وأحيا دين إبراهيم شوف خد بالك خد بالك عشان يبقى سيد أو ملك كان بيهتم بالجانب الديني فكان حريص ان هو ياخد الكعبة م.
وحريص ان هو ينظم العبادة فيها عشان يبقى له سلطان إلهي وبعدين لقى دين إبراهيم في اليهودية في النصرانية في الوثنية فأحيا دين إبراهيم قال لك إبراهيم كان حنيفا فخد الدين بتاعه آه، عشان خاطر ينشره وفرض ضرائب وجمع السلطة زي ما قلت لك الدينية مع السلطة المدنية وأهم حاجة بقى يقول عنها الدكتور سيد القمي في كتابه إسلاميات الإسلاميات صفحة آه، 32 يقول حتى قوية جدا جدا أحب أن أنا أراها لكل مشاهد يقول كده آه، ولا يغيب عن فطن أن امتلاك قصي لسيادته لسيادة على السيادة على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية وسائلها هي الدين يا عزيزي الفاضل في فرق بين ان الدين يكون هدف وغايه وان الدين يتخذ كوسيله نعم.
فرق جامد واخد بال حضرتك فمنذ قصي استخدم الدين كوسيله للملك دي القضيه ودي المشكله وبرضه في نفس الصفحه بتاعه 32 ل- من كتاب آه، اسلاميات يقول كده وهكذا استطاع قصي أن يجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والتشريعية فكان أول سيد مطلق النفوذ في دولته الصغيرة مكة في دولته الصغيرة مكة يعني كان سيد مم.
كان ملك دولة
طيب آه، وبعد قصي دوت حصل ايه في الدويله او الدوله الصغيره أهي في مكة آه، طبعا بعد ما مات قصي آه، ابتدوا ولاده برضه بدون التدخل في التاريخ كتير كان عنده واد كبير اسمه عبد الدار مهم.
وواحد اسمه عبد مناف اللي جه منه بقى محمد وفي عبد شمس الى اخره. فنشأت الخلافات بين آه، بنو بين بني عبد الدار وبين عبد مناف مم.
اولاد عبد مناف خلافات لدرجه انها قامت حروب وعملوا احلاف فالحلف بتاع بنو مناف بني مناف بني عبد مناف أيوة.
جابوا قصع أيوة.
اناء يعني أيوة.
وحطوا فيه ري... آه، برفان طيب اوكي وكان كل اللي بيتعاهدوا يجوا يحطوا ايديهم في الطيب ويمسحوها في الكعبه يعني احنا بنتعاهد اهو أيوة.
بنو عبد الدار راحوا جابوا قصعه تانية او اناء تاني وحطوا فيه دم دم دم ويغمسوا ايديهم في الدم ويلحسوها يعني هيشربوا دم اي بني ادم متوغل- متوحشين يعني آه.
لكن ربنا ستر بينهم وبين بعض وتم الصلح بينهم وبين بعض وقسموا التركه بينهم وبين بعض فعبد مناف اخذ السقايه يعني يسقي الحجاج واخذ الرفاده يعني يوكل الحجاج واخذ القياده بس م.
السياده وبنو عبد ال- الدار خدوا الحجابه وخدوا اللواء الحجابه اللي هي حفظ الكعفة- الكعبه واللواء يطلعوا بالاعلام بين ايديهم كان قصي عامل آه، زي مجلس شورى مسميه الندوه دار الندوه دار الندوه فدي خلاها مشتركه بين خلوها مشتركه بينهم وبين بعض. بعد كده اهو بنو عبد مناف هم اجداد الملك آه النبي تمسكوا بالسلطه كامله. استطاعوا ان يمسكوا بالسلطه كامله والكلام ده موجود في ابن كثير البدايه والنهايه الجزء الثاني صفحه 594 594 فبيقول ايه بقى في ال- في الكلام بتاعه آه. بيقول صارت الرياسة إلى بني عبد مناف صارت الرياسة إلى بني عبد مناف واستقرت السلطة في يد واحد منهم ابن عبد مناف وهو هاشم هاشم بالتحديد وده اللي قالوه برضه ال- الكتاب يبقى اذا هنا وصلت الى هاشم هاشم وهاشم يبقى ابو مين ابو عبد المطلب اللي هو اللي هو جد الرسول فوصلت السياده الى عبد المطلب كسيد وتسلسل الملك اليه وده مقدمه لازم تتلم الخيوط مع بعضها ونشوف التسلسل قصي هاشم عبد المطلب السياده الدين كوسيله لغايه وانطباعات كل هذه الامور على محمد عظيم طيب احنا عشان الموضوع دوت هيطول شرحه آه طبعاً.
نكتفي دلوقتي وقدسك دلوقتي ت- تدينا كلمة روحية تكون كلمة منفعة لينا وبعد كده بنكمل موضوعنا في حلقات سب- آه، قادمة فرصه طيبه خالص واحنا نبتدي بكلمه طالما احنا بنتكلم عن الملك نعم.
فبننظر الى شخص المسيح ونظرته الى الملك فهنا بيقول ايه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 18 وعدد 36 يقول فيها السيد المسيح مملكتي ليست من هذا العالم مملكتي ليست من هذا العالم آه كانوا بيفكروا ان المسيح جاي ياسس مملكه مم.
ويبقى ملك زي داوود فالمسيح قال لهم انا مش مش بتاع الحاجات دي انا مملكتي روحيه املك على القلوب وسلاحي هو الحب فاذا انا مش بتاع ملك العالم انا ما بدورش على ملكيه ارضيه لكن بالحب يملك روح الله على القلوب ففي ناس كتير انشغلوا بالملك في الارض المسيح لم يكترث بهذا الامر لكن كان هدفه الملك الروحي سؤالي لحضرتك سيبك من الملوك واللي سعوا وراء الملكيات الارضيه حضرتك هل بتسعى لان تملك على الارض بلاش ملكيه كبيره ولا دويله صغيره لكن حب الملكيه يعني حب الامتلاك يا ريت نخلي المسيح يملك على قلوبنا بدل احنا ما نملك على الهواء قل له يا رب تعالى يا رب الان اتفضل حل في قلبي املك على حياتي وانا اعيش لك لك كل المجد الى الابد امين امين امين شكرا يا قدس ابونا آه، حوار رائع وموضوع شيق جدا وطبعا لينا استكمال في الحلقات القادمه اعزائي من المشاهدين آه، سمعتم القول يا ريت يكون معاكم قلم وورقه تكتبوا المراجع وتكتبوا ملاحظاتكم عشان في الاخر يكون لكم صوره كامله آه، اعتبروا نفسكم انكم بت- في- في مدرسه وبتدرسوا لو في عندك اي تساؤلات راسلنا على ال- البريد الالكتروني اللي هيظهر على الشاشه آه، لو عايز كتاب مقدس آه، اتصل بينا على ال website اللي هيظهر لك على الشاشه كمان شويه لو في اي آه، اعتراض على اللي اتقال والمراجع اللي اتقالت يا ريت نسمع منك ويا ريت نسمع من علماء المسلمين الدعوه مره تانية مقدمه ليكم حاورونا واذا كنا احنا غلط صححوا لنا غلطنا بدليل وبرهان دليل ثابت وبرهان لا يمكن الشك فيه الى اللقاء في حر- في حلقات اخرى ارجوكم معاكم ورقه وقلم الى اللقاء